السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون في دروس السابقين أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه النهارده الحقيقه يوم 26 والحلقه رقم 26 والليله دي ليله وتريه ليله 27 وزي ما انتم عارفين ليله القدر ربنا يغنمنا واياكم ليله القدر ليله القدر بتيجي في الليالي الوتريه واكثر ليله بتيجي فيها في الغالب بتكون ليله آه، 27 وان كنا ما بنقولش ليله 27 يقينا هي ليله القدر لكن هي اكثر ليله ممكن تكون فيها ليله القدر فعايزين نجتهد في العباده وفي الطاعه وفي آه، ال- آه، القيام وقراءه القران النهارده والاستغفار والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لامنا عائشه قالت اذا كانت ليله القدر فماذا اقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طب واشمعنى النبي عليه الصلاه والسلام قال قولي اللهم انك عفو طب ليه ما قالهاش قولي اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي او انك رحيم تحب الرحمه فارحمني قال لك لان العفو ابلغ من المغفره فالمغفره تعني ستر الذنب يعني ستر الذنب يعني لا تعاقب عليه ايضا يعني لا, لا تعاقب على هذا الذنب لكن ربنا هيذكرك بيه يوم القيامه يقول لك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا اما العفو يعني هو المحو لا يعني لا تعاقب على الذنب ولا حتى تسال عنه يوم القيامه فعشان كده العفو اقرب واعظم من من المغفره ولذلك آه، حديث البخاري آه، حديث آه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامه آه، حتى يقربه اليه ويكون وضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب حتى اذا ما قرره بذنوبه وعلم العبد أو أيقن العبد أنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة ده لمين ده؟ ده اللي ربنا غفر له أما اللي ربنا عفى عنه فلا يسأل أبدا عن هذا الذنب الذي ارتكبه بفضل الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فدائما نكرر هذا الدعاء في هذه الليلة المباركة وأسأل الله عز وجل أن تكون الليلة هي ليلة القدر وربنا يغنمنا وإياكم الخير ندعو لكم وتدعو لنا إن شاء الله جل وعلا آه عايزين نقول بقى في درس الليلة دي علو الهمة في العبادة والاستقامة اتكلمنا في الدرسين اللي فاتوا عن علو الهمة في طلب العلم لكن طلب العلم من غير عبادة يبقى ملوش لازمة صح ولا لا؟ ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من علم إيه؟ لا ينفع لأن فعلا ممكن يكون في علم لا ينفع اللي هو الإنسان ما بيعملش بيه يبقى انتفع بيه ولا حاجة وإحنا قلنا في الدرس اللي فات آه، في تفسير قول المولى عز وجل وإنه لذو علم لما علمناه قال قتادة رحمه الله رحمة واسعة أي وإنه لذو عمل بما علمناه وأوردنا حديث البخاري ومسلم في الرجل الذي يؤتى يوم القيامة اللي هو العالم فيلقى في النار فتندلق أقتابه اللي هي أمعاؤه فيدور حولها كما يدور الحمار برحاء أعزكم الله ثم يجتمع إليه أهل النار ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر ده أنت كنت العالم بتاعنا فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه تعالوا نشوف بعض النماذج الجميلة للعمل بهذه العبادة العظيمة والعمل بهذا العلم الجليل الإنسان يتعلم ويعمل يتعلم ويعمل ولذلك أن ورد في بعض الآثار أن سيدنا عمر بن الخطاب آه، حفظ سورة البقرة في تسع سنين وفي رواية في 12 سنة إيه السبب؟ قال ما كنت أنتقل من آية إلى التي تليها حتى أعمل بما قبلها يعني أب اقرا قول المولى عز وجل كذا فاعمل به الاول وبعدين انتقل للايه اللي بعدها فاحفظها لان العلم ده سيكون اما حجه لك او عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقران حجه لك او عليك في حديث رواه مسلم النبي عليه السلام مجتمع حوالين الصحابه وقاعدين مع النبي عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا قال من عاد منكم اليوم مريضا يعني من زار مريضا قال أبو بكر أنا قال من آه، تبع اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة أربع حاجات دولت لو اجتمعوا في إنسان في يوم واحد دي بتكون علامة من علامات ان هو يكون من اهل الجنه حتى ان اخ دمه خفيف كده مره اتصل بيه قال لي يا شيخ محمود انا سمعت الحديث ده منك قلت تاني يوم لازم اطبقه سبحت الحمد لله صايم ورحت زرت واحد مريض وتصدقت على مسكين ما فضلش بس غير ايه الجنازه فمش لاقي ممكن اقتل قتيل وامشي في جنازته قلت له لا طبعا فيعني ايه اللي هو صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فالشاهد في الموضوع انه لو اجتمعوا في انسان في يوم واحد فعلا دي تكون علامه من علامات انه من اهل الجنه آه تعال نشوف برضو مثال تاني جميل جدا وهو مثال عالي جدا من يعني من كثرة العبادة التي كان يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم إن عبد الله ابن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو طبعا ده كان مثل عالي جدا في العبادة كان يضرب به المثل من كثرة العبادة لله سبحانه وتعالى كان يصوم كل يوم خد بالك وكان يقرأ القرآن كل يوم مرة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنهاه ان صيام الظهر آه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه من صام الظهر فلا صام ولا صلى يعني يعني فاهم ازاي فكانه ما صام يعني لا صام ولا افطر عفوا فالشاهد في الموضوع ان يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وكان مشغول جدا بالعباده بشكل لا تتخيله قال زوجني ابي زوجني ابي وما كان بي من رغبه في الزواج هو ما كانش عايز يتجوز مش عشان حاجه سوى ان هو كان مشغول جدا جدا بالعباده فكانت من الصيام موضوع الجواز خالص وان كان طبعا الجواز ده سنه من سنن الانبياء والنبي صلى الله عليه وسلم آه، انكر على الثلاثه الذين جاءوا اليه وقالوا آه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بيفعل فلما اخبروا بعباده النبي عليه السلام كانهم تقالوها فقالوا اين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر فواحد فيهم قال خلاص اما انا فأصوم الظهر ولا أفطر والتاني أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد والتالت قال وأما أنا فأعتزل النساء يلا فالنبي عليه عرف طب هم اللي بيعملوه ده مش عبادة أه عبادة بس ده نوع من العبادة نهى عنها الشارع واخد بالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني مع ذلك يعني ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فعبد الله بن عمرو بن العاص بيقول زوجني أبي وما بي من رغبة في الزواج قال فلما يعني الشاهد في الموضوع أن هو لما دخل بزوجته في ليلة الدخلة قام وصف قدميه وصلى يعني بقد ايه بحوالي 16 جزء من اول سوره البقره لحد اخر سوره الكهف وهي طبعا واقفه وراه بتصلي لانها لو طلعت ممكن تطلق المهم يعني في ايه واقفه وراه بتصلي فجه الصبحيه عمرو بن العاص بيطمئن على حال ابنه فراح لزوجه ابنه فقال كيف حال عبد الله؟ شوف بقى ال- الرد المراه المحترمه المؤدبه قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف هو ما عرفش اذا كان يتجوز ولا ما يتجوزش انما هو ما شاء الله عليه في العباده 10 على 10 فشكاه عمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم النبي بذلك دعا عبد الله بن عمرو بن العاص قال كيف تصلي قال افعل كذا وكذا فنهاه النبي عن ان هو يصلي الليل كله صلي جزء من الليل ثم قال وكيف تصوم قال أصوم كل يوم قال صم ثلاثة أيام في الشهر قال أطيق أكثر من ذلك قال له طب صوم الاثنين والخميس معهم قال له أطيق أكثر من ذلك قال صم يوما وأفطر يوما وأنه أفضل الصيام أنه صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما آه فعبد الله بن عمرو بن العاص كان آه، كمان بيختم القرآن كل يوم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في أقل من ثلاث وقال إنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث فشوف كانت همته عالية في العبادة إزاي ويمكن ده يفصل لنا رواية اللي عند احمد بسند جيد لما النبي عليه الصلاه والسلام قال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه ثلاث ايام ورا بعض ادخل رجل كده بسيط جدا وماء الوضوء يقطر من لحيته يخش يصلي ركعتين ويمشي فاصطاده بقى عبد الله بن عمرو آه، قال يعني قال له بالبلدي كده يعني انا مخاصم ابويا فحلفت اني ما اخش عنده البيت ثلاث ايام ممكن تضيفني قال له ممكن ضيفه عنده ثلاث ايام دولت قعد معاه عبد الله بن عمرو ما شاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل فلا الراجل ده ما بيعملش حاجه خالص سوى انه بيصلي الفرائض غير بس في حاجه بس بسيطه كان اذا تعار من الليل كان يذكر الله طول الليل والنهار قيام وعباده وصيام ومش عارف ايه واخد بالك ويا دوب بس لما بالليل بيقلق يذكر ربنا فحتى قال عبد الله بن عمرو كدت ان احتقر عبادته ايه اللي بيعمله ده والنبي عليه الصلاه والسلام يقول على دوت من اهل الجنه فقال له يا اخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول ان انت من اهل الجنه فماذا تصنع؟ قال هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي صدري غل ولا غش ولا حسد لاحد من المسلمين فقال عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. طبعا ثبت في اثر صحيح كالشمس وان كنا لا نحب ان نتحدث به كثيرا ان عثمان بن عفان كان يختم القران كله في ركعه الوتر. طبعا كان لا يداوم على ذلك لكن كان يحدث منه احيانا انه يقوم يصلي ركعه الوتر الله اكبر من اول البقره لاخر الناس فلك ان تتخيل هذه الهمه العاليه التي لا تخطر على قلب بشر آه، من ضمن القصص الجميله في عباده الصحابه كان النبي عليه السلام في احدى الغزوات وهم راجعين احد الصحابه دخل بيت مشرك من المشركين عشان يقتله فكانت الدنيا ضلمه فما شافش فسمع صوت حركه فطلع السيف وضرب فبعد ما ضرب اكتشف ان اللي قتلها دي امراه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فالمهم النبي عليه السلام قال للصحابه هيا نرحل من هذا المكان فلما جه الراجل المشرك عرف ان واحد من الصحابه هو اللي قتل مراته فقال والله لاقتلن عشرين من اصحاب محمد وفضل وراهم فالنبي عليه السلام نزل في مكان كده فحبوا يستراحوا فقال من يكلؤنا من يحرسنا مين يعني يتولى الحراسه بتاعت ال- القافله فتبرع اتنين, اتنين آه، واحد من المهاجرين وواحد من الانصار اللي هو عباد بن بشر وعمار بن ياسر فعباد بن بشر وعمار بن ياسر قال له طب خلاص انت تحرس اول الليل وانا احرس اخر الليل قال له ماشي قام عباد بن بشر يحرس في اول الليل فقام فنظر الى السماء فوجد النجوم فتذكر ان الكون كله يسبح بحمد الله جل وعلا فقام وصف قدميه وبدا يقرا ويصلي قيام الليل بسوره الكهف فجاء المشرك فراى عباد بن بشر راح ضربه سهم نزل في بطنه دخل في بطنه فراح نازع السهم ومكمل صلاته ضربوا السهم الثاني والحديث رواه احمد بسند صحيح ضربوا السهم الثاني فنزع السهم وكمل الصلاه فضربوا السهم الثالث في مقتل فنزع السهم وكمل الصلاه بسرعه وصح عمار بن ياسر فالراجل المشرك لما سمع صوت عمار بن ياسر صحي فراح جري فقال عمار بن ياسر يا عباد ولم لم تخبرني مع اول سهم ايه اللي خلاك تتحمل الالم ده كله قال والله يا عمار كنت في صوره فكرهت ان اقطع تلك الصوره ووالله لولا ان النبي امرني بحفظ ثغر من ثغور الاسلام ما قطعت تلك الصوره حتى ولو خرجت روحي يا الله الواحد يقول ايه عن الناس دي شيء عجيب جدا يعني بيقول له لولا ان النبي عليه الصلاه والسلام امرني ان أنا احفظ الثغر ده وانا واقف احرسكم والله العظيم ما كنت اسيب الصوره دي ابدا حتى لو خرجت روحي امثله عجيبه جدا ثابت البناني رحمه الله رحمه واسعه كان يقول كابدت الصلاه قيام الليل كابدت الصلاه عشرين سنه ثم تلذذت به عشرين أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها يعني الله أكبر زعلان قوي ليه اصل الصلاه دي هتخلص كمان ثلاث ساعات فمتضايق جدا وزعلان طول الصلاه قعدت الهم ان هو هيخلص بعد ثلاث ساعات كابدت الصلاه 20 سنه وتلذذت به 20 اخرى الحسن رحمه الله رحمه واسعه ورضي الله عنه وارضاه كانوا يسالونه كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط والجنه عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله ثم إذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا تخيل بقى الصلاة بالمنظر ده عمرك صليتها مرة بالله عليك سبحان الملك وكان هناك رجل اسمه حاتم الأصم من خيرة التابعين حاتم الأصم في يوم من الأيام فاتته صلاة العشاء في جماعة فجاءه ثلاثة من أهل المدينة يعزونه يعزوه على إيه يا جماعة؟ مش عشان خسر في البورصة ولا عشان آه، ضاع منه 10000 جنيه ولا عشان عيل من عياله مات لا بيعزوه عشان فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء أو صلاة العشاء في جماعة فالمهم فجاءوا إليه يعزنا أحسن الله عزاءك في فوات صلاة العشاء في جماعة يعني بيعزوك إن مات له ميت فبكى حاتم الأصم فقالوا على ما البكاء قال لا أبكي لأنني قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني ولو مات ولد من أولادي لجاءني كل أهل المدينة يعزونني فوالله لموت أولادي جميعا أهون عندي من فوات صلاة العشاء في جماعة عشان كده ما تستغربش ان ربنا ينصر الناس ديت ما تستغربش ان ربنا يعلى قدرهم ما تستغربش ان احنا عمالين نجيب سيرتهم وكاننا بنتكلم عن آه، شيء لا يطال الا في عنان السماء آه، يعني فاهم ازاي يعني يعني شيء طبيعي وكان هناك رجل اسمه الحسن بن صالح واخوه علي بن صالح وامه الثلاثه عايشين مع بعض امه تقوم اول تلت من الليل تصلي وتصحي علي بن صالح فعلي يصلي التلت الثاني ويصحي الحسن فيصلي التلت الثالث وبعد كده الثلاثه يصلوا الفجر ويناموا او يجلسوا في المسجد لحد ايه الشروق فماتت امه فقسم الحسن وعلي الليل بينهما نصفين ده يصلي النص وده يصلي النص فمات علي فقام الحسن الليل كله بيوت مليانه بطاعة الله وبيوت مليانة بالأنوار مش النهاردة إلا من رحم الله البيوت مليانة ليل ونهار بزخم الأغاني والتمثيليات والأفلام والمسرحيات ده غير بقى القنوات الإباحية أسأل الله عز وجل أن يتوب على جميع عصاة المسلمين أنا عايز أقول لك حاجة الإنسان اللي بيحب شيء ده بيكون فرعا محبته لمن طلب منه هذا الشيء يعني العبادة دي فرع عن محبتك لله جل وعلا مين اللي أمرك بالعبادة؟ الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعبادتك لله ده فرع عن محبتك لله أنت بتعبر عن حبك الشديد لمالك الملك ومالك الملوك جل وعلا احنا بنقول النهارده النهارده سامحوني يعني في المثل ده النهارده الراجل اللي مدمن مخدرات لما بيجي وقت الجرعه بيتجنن يقول لك مش قادر استحمل والحقوني والجرعه وهموت و- فاهم ازاي؟ انا انا عايزك ت- ت- ت- تتخيل نفسك كده وانت رجل يعني مع مع الاعتذار عن اللفظ مدمن عباده، مدمن صلاه، مدمن صيام، مدمن ذكر لله سبحانه وتعالى، فاهم ازاي؟ خلاص لا تستطيع ان تتخلى عن الصلاه ولا الذكر ولا القران ولا العباده ولا الكلام ده كله لمجرد ان انت صليت الظهر وانت قاعد جسمك بياكلك وقلبك بيتقطع امتى تيجي صلاه العصر هتجنن امتى تيجي الجرعه الايمانيه اللي جايه فاول ما تيجي صلاه العصر تلاقي نفسك داخل بشوق شديد جدا وفرحه لا- يعني ولذه لا تتخيلها حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة سيد التابعين أدرك أدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام أربعين سنة 40 سنة ما فاتتوش تكبيرة الإحلا- الإحرام في آه، خلف الإمام بل إنه ورد في رواية أنه ما فاته حتى الأذان إلا وهو في المسجد يعني حتى هو ال- الظهر هيدا قبل ما يدن كان في المسجد واقف بيسمع الأذان ويردد خلف الأذان وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم عن عبد الله بن عمرو يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة فهو ده الشيء احنا عايزين الجرعه الايمانيه ديت تبقى انت مشتاق لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو سيد ولد ادم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ويثبت عند صحيح البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه فتقول أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا يا الله صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله أبو بكر كان رجلا أسيفا كان عامل مسجد كده صغير في بيته يصلي فيه بقى النوافل وكده ويصلي ويبكي حتى كان أبناء المشركين ونساء المشركين يجتمعوا حول بيت أبي بكر و- وينظرون إليه ويتعجبون حتى النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فتقول أمنا عائشة يا رسول الله مر عمر فليصلي بالناس فإن أبا بكر رجل أسيف بكاء فلعل الناس لا يسمعون قراءتهم من كثرة بكائه من خشية الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله وكان يقسم الليل أثلاثا تلت ينام فيه وتلت يصلي فيه قيام ليل وتلت يمر فيه واطمئن على الرعية فيسأله رجل يقول ألا تنام يا عمر يقول إن نمت الليل كله ضاعت نفسي وإن نمت النهار كله ضاعت رعيتي يا الله حتى يسمع رجلا أعرابيا يقرأ قول المولى عز وجل والطور وكتاب مسطور إلى أن وصل إلى قول الرب الغفور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فيسقط ويقول قسم حق ورب الكعبة ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدرون ما به رضي الله عنه وأرضاه وخبيب بن عدي خبيب بن عدي لما أسره المشركون وأرادوا قتله في أرض التنعيم خارج مكة فأرادوا أن يقتلوه فكان مين اللي بيشرف على قتله في الوقت ده أبو سفيان كان لسه ما أسلمش فطلعوه بقى على المشنقه والحديث رواه البخاري طلعوه على المشنقه ولسه هيقتلوه كده فمزاي فقال ابو سفيان اتريد شيئا؟ قال اجل اريد ان اصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى واول من صلى واول من سن آه، سنه صلاه ركعتين عند القتل هو خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه فنزلوه فقال فتوضأت وتج... وصليت ركعتين وتجوزت فيهما سرعت ليه؟ قال خشية أن يظنوا أن ما بي حذرا من الموت مش خايف أموت ده أنا فرحان جدا بلقاء الله كما ثبت عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه واختم بقى بقصه جميله جدا جدا احب اذكرها دايما آه انه لقي آه القاضي شريح او شرحبيل بن حسنه ويسمى القاضي شريح او شرحبيل بن حسنه لقياه الامام الشعبي فقال الامام الشعبي كيف حالك يا شريح؟ خد بالك الاثنين ائمه ائمه كبار الشعبي ده إمام علم آه، كما جاء عن زيد عن مكحول قال أعلم التابعين الشع- الشعبي فلقي شرحبيل بن حسنة اللي هو قاضي شريح قال كيف حالك يا شريح قال بخير حال يا شعبي قال فكيف حال أهلك يعني زوجتك قال والله يا شعبي إني متزوج منذ عشرين سنة خد بالك بقى لم أشك من زوجتي مرة واحدة أتعجب الإمام الشعبي أنت تقول إيه يا عم شريح يا ربنا يكرمك في واحد في الدنيا ما بيشتكيش من زوجته في 20 سنة إلا مرة واحدة هو في حد ما بيشتكيش منها في الخمس دقايق 20 مرة يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك في نساء المسلمين جميعا يا رب العالمين فقال كيف ذلك قال أخبرك يا يا شعبي يا شعبي إني منذ دخلت بزوجتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا فقلت أقوم وأصلي ركعتين لله قال فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلام عارفه السنه وجايه من بيت ابوها متوضيه تمام كده قال فلما انصرف الاهل والاحباب مددت يدي اليها فقالت على رسلك ابا اميه اصبر على رزقك فاهم ازاي على رسلك ابا اميه دي كنيه الامام آه، ش- آه، شرحبيل بن حسنه قالت على رسلك ابا اميه ثم قامت وخطبت خطبت امتى في ليله الدخله خد بالك بقى واخد بالك فقالت آه، على رسلك ثم قامت وخطبت وقالت احمد الله واستعين واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ابا اميه اني امراه غريبه عنك لا علم لي باخلاقك فبين لي ما تحب فاتيه وما تكره فاتركه ابا اميه قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي اما وقد قضى الله امرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما امرك الله به فامساك بمعروف او تسريح باحسان واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك يا خبر ابيض استاذ احمد استاذ محمد حد فيكم سمع الكلام ده ليله الدخله ولا انا والله يعني سبحان الله فقال الامام الشرحبيل بن حسنه قال فاحوجتني والله يا شعبي للخطبه يعني هي تخطب وانا ما اخطبش مش معقول يعني قال فقمت فقلت احمد الله واستعين واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فانك قد قلت كلاما ان تثبتي عليه يكن حظك وإن تدعيه يكن حجة عليك أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا قالت فما تحب من زيارة أهلي شوف الذكاء بقى قال ما أحب أن يملني أصهاري ما قالش ما أحبش إن أنا أملهم من كتر الزيارة لا قال ما أحب أن يملني أصهاري يعني خليهم يخفوا في الزيارة يعني فاهم إزاي قالت فما تحب من زيارة الجيران قال لها قوم فلان قوم صالحون وقوم فلان قوم سوء وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكن فقال فوالله يا شعبي بت معها بأنعم ليلة ومكثت معها عشرين سنة والله ما شكوت منها إلا مرة واحدة وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما فقال له الشعبي يا لها من عيشة هانية وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية وزوجة مطيعة عينك عنها راضية وطفلة جميلة محفوفة بالعافية خير من الدنيا وما فيها وهي لعمر كافية قد إيه كانت بيوت السلف كانت عمرانة بالطاعة كانت عمرانة بالإخلاص كانت عمرانة بالمودة والمحبة كانت عمرانة بذكر الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يا الله طول الليل قيام وعبادة وبكاء واستغفار وإخبات وخضوع وذل بين يدي الحق جل وعلا ليل ونهار ال- الزوج ما شاء الله كان هو خارج راح شغله كانت تقول يا عبد الله اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال فإنا لا نصبر فإن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم ولما يرجع من بره تقرأ عليه أو يقرأ عليها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويسألها صليت الظهر ولا ما صليتيش صليت العصر ولا لا أخبارك إيه مع الورد مع القرآن مع السنة مع الذكر كان يذكرها دائما بطاعة الله سبحانه وتعالى عشان كده كانت البيوت مليانة مودة ورحم وألفة وحب وإخاء يعني فوق ما تتخيل واقرأ بقى في سير الصحابة والصحابيات تجد العجب العجاب يعني الراجل آه، له وفر لها مثلا لا ديب فريزر ولا مكيفات ولا تلاجة خمسين باب ولا مش عارف ايه ورغم ذلك يعني هي العفش كله كان ايه حتة حصيرة وطشت وحلة وكوز واخد بالك ويعني كبير قوي مخدتين وم- ومرتبه وحاجه زي كده فهو ده بقى العفش ده يعني ده ده ال- ده الك- ده الكبير ده العمده يعني فاهم ازاي؟ ال- وسبحان الله رغم ذلك البيت مليء بالموده والمحبه والرحمه حتى ان كان بعض السلف كان لا يمتلك إلا ثوبا واحدا تخيل هو توب وزوجته توب وبعضهم كان لا يمتلك هو وزوجته إلا توب واحد كان يلبس التوب ويروح يصلي بيه ولما يرجع يخلعه ويديه لزوجته تلبس تلبس تقعد بيه فتخيل رغم ذلك ما كانت تعايره بأي شيء وكانت تحبه وكانت تجله وكانت تحترمه وكانت تسمع كلامه وتطيعه آه يعني الحقيقة الحال طبعا دلوقتي بقى حاجة يعني ال- من رحم الله عز وجل وزي ما قلنا يا جماعة الليلة دي آه، ليلة 27 ليلة 27 اوعى تضيع لحظة في حياتك سامحني يعني وهطلب منك بعض الطلبات كده في عجالة سريعة بالله عليك وبالله عليك اقفل موبايلك افصل تليفوناتك خلي حياتك كلها الليلة دي وكل الليالي الوترية خليها بقى إما أن تكون في بيت الله عز وجل وإما إذا كانت امرأة مش قادرة تروح المسجد أو كده ت- في بيتها وتقفل على نفسها أوضتها كده وتقعد بقى مع القرآن ومع الذكر ومع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني كتروا من الدعاء ده في الليلة دي بالذات يا جماعة وادعوا بقى لإخواننا وحبايبنا في فلسطين وفي العراق وفي كل الدول الإسلامية المستضعفة ادعوا لهم ان ربنا يفرج همهم ويكشف آه، كربهم وينصرهم على أعدائهم وادعوا ان ربنا يشفي كل مرضى المسلمين ويرحم كل موتى المسلمين وان ربنا يعلم آه، الجاهل ويثبت العالم وينصر كل المسلمين في بقاع الأرض ادعوا لنفسكم وادعوا لغيركم وادعوا لأولادكم وولاد المسلمين ربنا يهديهم ويستعملهم في نصرة دين الله سبحانه وتعالى واجتهدوا كثيرا في هذه الليلة أسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم ليلة القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات السابقون السابقون السابقون